القرآن حياتي ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله قصدتك يا حمى روحي ويا غوثي من الكرب ويا حصني من الأيام والأيام تعصف بي بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي وفي قلبي ضراعات لقلب ذاب في جنبي سألتك باسمك الرحمن واسترحمت في طلبي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا أما بعد هنبدأ الليلة إن شاء الله بإذن الله تفسير صورة من كتاب ربنا سبحانه وتعالى الآيات الأولى منها كانت سبب في إسلام ملك من الملوك النجاشي هنبدأ في تفسير صورة من كتاب ربنا بإذن الله سبحانه وتعالى الصورة دهيت نزلت في فترة من أصعب فترات الدعوة الإسلامية أيام المرحلة الجهرية قبل هجرة الحبشة الأولى يعني شحنة ثبات للقلوب في الواقع الصعب اللي احنا عايشين فيه هنتكلم عن سورة مريم يا اخوانا باذن الله اشمعنى سورة مريم لو اتكلمنا عن موضوع سورة مريم لماذا سورة مريم اشمعنى سورة مريم اول حاجة سورة مريم هتذيب قلبك من حب الله ازاي يا جماعة لما تقرأ اي سورة من سور القرآن هتلاقي ربنا بيتكلم عن حب المؤمن لله عن فرح المؤمن بالله عن اقبال المؤمن على الله انما سورة مريم بتتكلم عن حب الله للمؤمن عن فرح الله بالمؤمن عن رحمة رحمة الله للمؤمن عن حنان الله على المؤمن بتتكلم في موضوع يدوب قلبك سورة مريم بتقول لك ربنا مش مدير شغل خايف يرفدك ربنا مش استاذ جامعة خايف ان هو يسقطك ربنا حبيبك ربنا اقرب حد ليك في الوجود كله ربنا سبحانه وتعالى احن حد عليك في الوجود ربنا سبحانه وتعالى ارحم بيك من نفسك التي بين جنبيك سورة مريم بتتكلم حنان ربنا على الصالحين شوف اخوانا لما ربنا يقول لسيدة مريم فكلي واشربي وقري عين ايه الحنان ده لما ربنا يقول لزكريا يا زكريا انا نبشرك طب يا رب طب ما انا ب... يعني الدعاء يعني بعد بعد فتره هيعرف ان الدعاء استجيب لما تتحقق ده ربنا يريد انه يفرحك ده ربنا يريد انه يسعدك شوفوا حنان ربنا سبحانه وتعالى لما ربنا السيده مريم تقول فاشارت الي يعني انت تشاوري بس ما دام انت اما من اماء الله الصالحات انت تشاوري بس شوفوا ربنا لما يقول لسيدنا يحيى وسلام علي يوم ولي والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حي حنان ربنا سورة بتتكلم عن فرح ربنا بالمؤمن شوفوا سيدنا ابراهيم بيقول ايه انه كان بي حفية حفية يعني حفاوة يعني انت لو بتحب حد قوي وبعد غياب لقيته جاي لك شوف بتستقبله بحفاوة شكلها ايه كلمة تزلزل قلبك من احساسك بفرح ربنا بيك لما تقبل على ربنا سبحانه وتعالى انا ربنا يفرح بيا صورة بتذيب قلبك من الكلام عن رحمة ربنا لما السيدة مريم اجاءها المخاض الى جذع النخلة وألم وبتقول يا ليتني مت يا ليتني كنت ناسيا منسيا وتلاقي ابواب الرحمات فجأة بتتدفق عليها من كل ناحية ناداها مين اللي بيكلمني ابني وضنايا مين تحتها الا تحزني اول كلمة بيقولها لها اوعى تزعلي اوعى تقلقي اوعى الحزن يجي ناحية قلبك قد جعل ربك تحتك سرية نهر عشان انا لوحدي نهر سبحان الله ايه ايه رحمة ربنا دي لما تحب تفتكر رحمة ربنا افتح سورة مريم سورة سورة مريم تكلمك عن حب ربنا للمؤمنين قد ايه سيجعل لهم الرحمن ودا عارفين لما يقول لك جسر امدادات متصل ربنا هيخلي حياة المؤمن كلها عطاءات متصلة في الدنيا والاخرة سورة مريم تذيب قلبك من حب الله والفرح بالله السبب الثاني لاختيار سورة مريم ان سورة مريم تذيب قلبك من الاحساس بقدرة الله طب ما كل سور القرآن بتتكلم عن قدرة الله يا اخوانا في سورة مريم الستارة اترفعت ستارة الاسباب اترفعت خلاص كل حاجة معجزات بدون اسباب يا رب ايه ربنا بيقولك ان الاسباب بدون مسببها فرص ولا تقدر تأثر وربنا قدرته لا تقف على الاسباب سبحانه وتعالى سورة مريم يا اخوانا فيها ثلاث ولادات مستحيلة طبيا ولادة يحيى وولادة عيسى وولادة اسحاق مستحيل واحد عنده 90 سنة ومراته عندها 70 80 سنة وبيقول يا رب ولد ايه اليقين ده ايه الايمان ده ايه الثقة في الله دي ايه الامل في الله ده سورة مريم ثلاث ولادات تخيل ثلاث ملفات طبية على اكبر كونسلت واطباء نساء وولادة في العالم كله الملف الاولاني ملف سيدنا زكريا ومراته 80 سنة و70 سنة وامرأته عاقر يعني ما ينفعش تخلف اصلا ده الملف الثاني السيدة مريم ده ما فيش زوج اصلا انتوا جايبين الملف ده ليه الملف الثالث ملف سيدنا ابراهيم بعد ما كبر في السن والسيدة سارة بقت امرأة كبيرة في السن خلاص سبحان الله وربنا يقدر الولد ملفات عظيمة معجزات عظيمة سورة مريم سورة مبهرة ليه لان ستارة الاسباب بتترفع بتشوف وانت واقف مشدوه مبدوه مش قادر تنطق وشايف معجزات قدرة ربنا بلا اسباب ربنا سبحانه وتعالى احيانا ينزع الاسباب ليه عشان يذكرنا ان هو القادر ان سبحانه وتعالى هو القادر سورة مريم لماذا سورة مريم لانها سورة تذيب قلبك من الاقبال على الله ازاي يا اخوانا السورة بتتكلم عن اسباب الاصطفاء يعني ايه اسباب الاصطفاء في اصطفاء عام واصطفاء خاص ازاي الارض 7 مليار بني ادم منهم مليار ونص مسلمين يبقى ده اصطفاء المليار ونص منهم مليار بيصلوا يبقى ده اصطفاء المليار ونص منهم 100 مليون بيصلوا في جوامع يبقى ده اصطفاء بس كل ده اصطفاء عام الاصطفاء الخاص مين اللي ربنا يقول له انا اخترتك وربنا يشيله الدين في الارض وربنا يرفعه لإمامة الدين في الأرض وربنا يصطفيه لقيادة ركب الدين في الأرض ده الاصطفاء الخاص ده اللي بتتكلم عليه سورة مريم عشان كده مفيش في سورة مريم صالح أو نبي ذكر قصته إلا وذكر قبلها سبب اصطفائه إزاي مش الاصطفاء ده وهبي وليس كسبي بس في أسباب برضه يا أخوانا ربنا ممكن يصطفي عبد عشانها يعني شوفوا مريم مثلا أرسلنا إليها روحنا ده اصطفاء طب قبله إيه انتبذت من أهلها مكانا شرقا الرقية فاتخذت من دونهم حجابة مش عايزة حد يشوفها ولا تشوف حد تتفرغ لعبادة الله مقام الانس بالله طب سيدنا ابراهيم انه كان صديقا نبيا يبقى الصديق الصديقيه الاول واليقين الاول طب سيدنا موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا مخلصا عايش لربنا بس قبل ما ربنا يقول رسول النبي طب سيدنا اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسول النبي يبقى الصدق الاول قبل ما ربنا يقول رسولا نبيا طب سيدنا ادريس انه كان صديقا نبيا صدقيه واليقين الاول طب كل الرسل اللي ربنا انعم عليهم اذا تتلى عليهم ايات الرحمن خروا سجدا وبكيا يعني سوره مريم بتقول لك الاصطفاء له اسباب عشان ربنا يختارك ليها اسباب عشان ربنا يصطفيك ليكي لها اسباب نفسك ربنا يختارك في الدعوه نفسك ربنا يختارك انك تبقي ام صلاح الدين نفسك ان ربنا يختارك انه يرفعك في دينه نفسك ان ربنا يصطفيكي نفسكم يا اخوانا ادفعوا الثمن اللي موجود في سوره مريم سوره مريم تذيب القلب من الشوق الى الله لانها بتعرض لك علاقه ما بين الصالحين وما بين ربنا ما عرفناهاش قبل كده يا اخوانا ولا تصورناها ولا تخيلناها احنا بنعامل ربنا معامله غريبه جدا احنا نعرف ايه عن ربنا نعرف ايه عن ربنا ايه الفرق بين معاملتك لربنا ومعاملتك لمدير شغل ولا دكتور ماده ولا ولا واحد رايح تقابله في انترفيو في, في شركه يا يوافق عليك يا اما يشيلك إيه؟ دي معاملتك لربنا زي معاملتك لوزير معاملتنا لربنا شكلها ايه شوفوا يا اخوانا دول كانوا بيدعوا ربنا دعاء الحبيب لحبيبه يقول له هب لي من لدنك ولا مش هب لي عشان خاطر يا رب لاجلي يا رب شوفوا يا اخوانا كلمه حبيب لحبيبه علاقة الصالحين بالله لما تشوف سيدنا ابراهيم وبيقول واعتزلكم وما تدعون انا هسيب الدنيا كلها عشانك يا رب هسيب الدنيا فربنا يديله الدنيا كلها بعدها في الايتين اللي بعدها شوف السيدة مريم وربنا بيقول فاتخذت من دونهم حجابا عايزة تحجبي عنهم ايه يا مريم عايزة الناس ما تشوفش فيك ايه يا مريم عايزة ايه اللي يحجب في حالك يا مريم يا اخوانا خلوات الصالحين مع الله الصالح عايز يبكي عايز يعيط من ايدين ربنا عايز ينام يناجي عايز يتضرع عايز يتوسل عايز يمرغ راسه في السجود في الارض اتخذت من دونهم حجابة حال مع الله علاقة الصالحين بالله خلت الخلوة يحبوا الخلوة زي مريم تحب ان هي ما تشوفش ناس الصالحين وصلوا لدرجة في العلاقة مع الله انهم حبوا السجن سيدنا يوسف رب السجن احب اليه انهم حبوا الموت معاذ بن جبل اخنق خنقك فوالله اني احبك ده عندي الموت ان هم يحبوا يا اخوانا يحبوا الليل لما كانوا يشتاقوا لليل لان ده الخلوه مع الله وده المناجاه بينهم وبين ربنا مين فينا مشتاق لقيام الليل مين فينا قاعد الوقت يا اخوانا ومشتاق مشتاق مشتاق انه يقف يصلي قيام ليل بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى علاقة الصالحين بالله علاقة سكن في قلوبهم مشاعر الجبال تتزلزل وهي ما تتزلزلش حب لله 18 سنة معاه والابتلاء بتهد فيه وما تهدش حب أيوب لله بعد 18 سنة مرض بيقول مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ثقة في الله 40 سنة معاول الابتلاء تهد فيها وما بتتهدش سيدنا يعقوب لما راح منه يوسف قال صبر جميل 30 40 سنة راح منه بنيامين في نفس الصورة صورة يوسف ألف صبر جميل ايه الرسوخ ده حب لله ما يتهزش ثقة في الله ما تتهزش يقين في الله ما يتهزش حتى وابراهيم بيترمى في الهواء من المنجنيق ونازل على النار يقينه ما تهزش بربنا سبحانه وتعالى توكل على الله يوسف بعد عشر سنين سجن وهو بيقول ارجع الى ربك انا ربي هو اللي هيخرجني من هنا مش مش الملك ولا الحاكم ولا اي حد في الدنيا يا اخوانا علاقه الصالحين بالله علاقه مبهره هنعيش في صوره مريم باذن الله سبحانه وتعالى مع المعاني الجميله قوي ديت مع حنان ربنا علينا مع حب ربنا للصالحين مع رحمة ربنا بينا مع أبواب الرحمات وأبواب عطف ربنا ورأفة ربنا ورحمة ربنا وحب ربنا للمؤمنين وحفوته بيهم هنعيش في سورة مريم هتتكشف الستارة الوقت يا أخوانا وهتشوف الدنيا من غير أسباب وكل حاجة بتتحرك من غير أسباب هنعيش في سورة مريم مع الاصطفاء واللي ربنا اصطفاهم مع علاقة الصالحين بالله العلاقة الرهيبة اللي نفسها تيجي في حياتنا دي أول حاجة تلفتنا في سورة مريم اسمها سورة مريم فيها اسم سيدنا زكريا طب يا رب سماها زكريا سيدنا يحيى ما تسماش باسمه سورة يا رب ده انت قلت لم نجعل له من قبل سمية طب سميها يا رب يحيى تفاجئ ان اتحط عليها اسم المرأة اللي جوه الصورة مريم مريم يا يا رب يا جماعة انتوا عارفين يعني ايه واحدة يتحط اسمها على صورة يا جماعة ده مش يتحط اسمها على متحف مش هتحط اسمها على نوع فان مش هتحط اسمها في اعلان في التلفزيون ده اسمها على صورة تتلى الى يوم القيامة العمل الصالح خلت ذكر مريم للدرجة دي العمل الصالح بيرفع للدرجة دي العمل الصالح بيشرف للدرجة دهيت مريم واحدة من اربع نساء في تاريخ البشرية كلها كاملوا مريم يا اخوانا دي جت من اسرة اسمها اسرة ال عمران عمران ومراته خلفوا مريم ومرات عمران اختها هي مرات زكريا هي وزكريا خلفوا يحيى الاسره دي بقى ومريم جابت عيسى الاسره دي اسمها اسره ال عمران الاسره دي يا اخوانا ربنا سمى باسمها صورتين في القران ده مش مدام كوري اللي خدت نوبل مرتين وايه نوبل ديت في ان ربنا يسمي باسمهم صورتين في القران ايه العيله دي يا ترى العيله دي بقى ايه دول من اغنى دول العيلتين اللي في مصر داخلين في اغنى 100 ملياردير في العالم دول من ال روتشيلد ولا ال روكفلر ولا المليارديرات العالميين دول منين دول دول شهاداتهم عاليه قوي كده دول حد منهم كل واحد بقى وزير ولا ايه العلاج ده ده النسب بتاعنا احنا ده ده افتخار الطين بالطين انما النسب اللي ربنا بيشرفه وبيرفعه نسب تاني دول كانوا صالحين الاسره يتسمى باسمها صوره من اطول صور القران ال عمران وبعد كده فرد من الأسرة ينال الشرف مرة تانية على التخصيص اللي هو مريم ويتسمى باسمها الصورة الوحيدة ياه ايه الشرف ده ايه الشرف مريم دي يا اخوانا دي نذر نذيرة امها نظرتها لربنا امها نظرتها تبقى بتاعت ربنا وبس رسالة لكل امرأة حامل انذير ابنك لله انذير اللي في بطنك لدين الله القصة بتاعت الهلال دي كلها بدايتها امرأة نذيرة نظرت بنتها لله سبحانه وتعالى دي رسالة لكل حد عايز يبني أسرة لكل بنت نفسها ان يتقدم لها عريس وتبني أسرة لكل شاب عايز يكون أسرة ورسالة لكل أسرة ان آل عمران دي قدوتنا دي الأسرة القدوة بالنسبة لنا الشاب دلوقتي بيتختار بناء على لون العينين بناء على والبنت تختار بناء على موديل العربيه لا لا لا احنا عايزين نختار بناء على الصلاح لان الاسره دي شوفوا خرجت نور قد ايه للدنيا كلها لما ام مريم سمتها مريم مريم يعني ايه يا اما كلمه عربيه يا اما غير عربيه لو غير عربيه يبقى معناها عابده الله امه الله العابده الناسكه طب لو عربيه احد علماء اللغه قال من رام يعني رغب رغب انه يوصل يعني الراغبه الى الله الطامعه في الوصول الى الله اللي مقصد حياتها انها توصل الى الله عشان كده سوره مريم بتتكلم عن الرغبه الى الله ان ما يبقاش في قلوبنا غير ربنا ما نرغبش في غير ربنا ما نطمحش في غير الوصول لربنا سبحانه وتعالى اسم مريم على صوره عظيمه زي ديت رساله لكل امراه ان صلاح الامه مرهون بصلاحك صلاح الرجال مرهون بصلاحك انت اللي ربيت الرجال هو اللي ربى عيسى مين مش مريم انت ربيت انبياء وصالحين وعظماء انت مش قليله وفساد الامه مرهون بفسادك يا اخوانا القنوات الفاسده والكليبات لو شالوا منها المراه محدش هيتفرج عليها ساحات الكليه والنوادي البعيده عن ربنا لو البنات ما نزلتش معظم الشباب هيقول لك طب ما القهوه بقت احسن طب وانا ايه اللي يوديني نادي طب يا اخوانا لو اتشالت المراه من الفساد تخيلوا المجتمع هيبقى شكله ايه انت صلاح المجتمع مرهون بصلاحك رسالة لكل فتاة مين قدوتك ما هو ربنا بيتكلم عن مريم ليه قدوة ليكي مين قدوتك اللي عيطت لما جاك مات في تايتانيك مين قدوتك مين قدوتك القدوات الحقيقية اهي سورة مريم واسم مريم على صورة زي دي شرف لكل امرأة شرف لكل فتاة شرفك هنا شرفك في طاعة ربنا سبحانه وتعالى طيب عايزين ننتقل لنقطة ترتيب سورة مريم سورة مريم جاية بعد سورة الكهف طب هو في حكمة معينة في الترتيب يا جماعه مفيش حاجه ملهاش حكمه وملهاش مقصد في غايه العظمه اصغر سوره في القران مش اقل من اكبر سوره في القران في الدلاله على ربنا والمعاني كل حاجه لها حكمه ايه اللي يجيب مريم بعد الكهف سوره الكهف يا جماعه سوره نفسك يتقطع فيها من اول ما تدخل تلاقي اهل الكهف طالعين جبل نازلين جبل وانت وراهم ما انت عايز تعرف الاحداث ايه لحد ما يطلعوا في جبل يناموا 300 سنه وانت قاعد قلبك هيتقطع من الاجهاد من طلوع الجبل تخلص القصة تلاقي واحد ماشي مع واحد بيدعو الى الله مع صاحب الجنتين وقاعد ماشي وهو يحاوره ماشي ما بيتعبش ما بيزهقش وانت نفسك اتقطع وراه تخلص القصة دي تلاقي موسى رايح للخضر هتضطر تمشي ورا موسى وهتسيب سيدنا موسى موسى رايح للخضر عند مجمع البحرين مجمع البحرين يا نهار ابيض يا اما عند انطاكيا يا اما عند المغرب التقاء المغرب مع اسبانيا يا اما يعني يعني فين الكلام ده يا اخوانا تخيلوا الاجهاد الرهيب ومفيش راحه فانطلق فانطلق حتى اذا ركب في السفينه فانطلق حتى اذا لقي غلاما مفيش راحه خلصت قصه موسى والخضر خلاص مش قادر لقيت ذو القرنين خدك من مغرب الشمس لمطلع الشمس خدك في الكره الارضيه رايح جاي خرجت من سوره الكهف وانت خلاص ما عدتش قادر تستحمل تلاقي سوره مريم وسيدنا زكريا في المحراب واحة جميلة واحة في البداية بتاعتها سورة مريم واحة استراحة لان الدين مش كله شغل في شغل وفي شحن سورة مريم شحن للقلوب شحن بالعبادة شحن بالمشاعر الايمانية الربانية سورة مريم يا اخوانا نزلت امتى الزمن نزول السورة نزلت قبل هجرة الحبشة الأولى كانت استعداد لأن سورة مريم دي اللي بسببها أسلم النجاشي لما تقرأ عليه قصة عيسى ومريم فيها يعني سورة مريم دي سورة تأثيرها رهيب سورة ملوك أسلموا بسببها زي كل القرآن ملوك وقسوسة وفلاسفة وعظماء وأمراء أسلموا بسبب كل آية من آيات القرآن كل آية من آيات القرآن ناس وصلوا أو أولياء الله بسببها كل آية من آيات القرآن ناس وصلوا للفردوس الأعلى بسببها عشان كده كده ربنا يقول لك والقرآن المجيد أمجاد أمجاد لكل آية من آيات ربنا نزلت في المرحلة الرهيبة دي طب يا رب مرحلة قبل هجرة الحبشة يا رب عايزين صورة سياسية بقى عايزين زي الوقت كده بعد الثورة أحداث وسخونية وحكومة واقتصاد ومشاكل ومجلس عسكري عايزين حاجة صورة بقى فيها مواكبة للأحداث السياسية تنزل صورة بتتكلم عن ولاية ربنا واصطفاء ربنا وحب ربنا وحنان ربنا ورحمة ربنا ايه ده يا اخوانا يا اهل مصر فوقه احنا محتاجين نسمع عن ربنا احنا محتاجين ربنا اكتر ما احنا محتاجين رئيس جمهورية والله محتاجين ربنا اكتر ما احنا محتاجين اقتصاد قوي لو خدنا اقتصاد قوي وخدنا رئيس جمهورية احسن واحد في الدنيا وما دخلناش الجنة كسبنا ايه لازم نعرف ايه بيجيب ايه ربنا العلاقة بيه بتجيب كل حاجة في الدنيا بعد كده جو نزول الصورة آه سورة مريم يعني موضوعها هي السوره نصين اكتر سوره في القران جه فيها اسم الرحمن 16 مره جه فيها اسم الرحمن سوره مريم النص الاولاني اللي عبدوا الرحمن فيوضات الرحمات اللي تنزلت عليهم وغمرتهم والنص الثاني اللي اضاعوا العلاقه بالرحمن العذاب والعقوبات اللي نزلت عليهم بس سوره في غايه الوضوح انت هتقف مع دول ولا مع دول هتمشي ورا دول ولا ورا دول سورة مريم يعني قبل ما نبدأ ندخل في السورة عايزين الأول نثبت ملاحظة مهمة جدا في غاية الأهمية إن كل الأنبياء اللي هنبدأ نتكلم عنهم دول من بني إسرائيل يعني من القومية يعني من يعني علاقة باليهود يعني سيدة زكريا وسيدة يحيى دول كان كتابهم التوراة يا إخوانا الناس اللي هنتكلم عنهم زي اليهود بتوع النهاردة دول دول كان كتابهم التوراة ولكن شتان شتان طب بتقول المعلومة دي ليه بقول المعلومه دي عشان اقول لك ديننا جميل قد ايه وعظيم قد ايه ومتسامح قد ايه احنا لما في قدوه من عند بني اسرائيل بقت قدوه لينا هم ممكن حد مننا يبقى قدوه ليهم لا يمكن احنا اكتر ناس متسامحين على وجه الارض وفي نفس الوقت اكتر ناس عاقلين وواعيين على وجه الارض ليه لوثر اللي عمل البروتستانتيه ضحك على اوروبا وامريكا كلهم بكتاب اسمه المسيح ولد يهوديا لقط النقطه دي ان الشخصيات ديت المسيح ولد يهوديا ولد على التوراه سيدنا عيسى عليه الصلاه والسلام طب عايز ايه يا لوثر قال لهم يبقى لازم كل امكانياتكم الاقتصاديه والسياسيه والعسكريه كلها تتسخر لنصره اليهود في الارض يا نهار ابيض شوفوا النصاب عمل ايه شوفوا الاحتيال عمل ايه انت بتقيس عيسى ابن مريم على الملاعين دول اهو ده بقى الوعي اللي عندنا ان هم في الغرب اتضحك عليهم بقوا عبيد عند اليهود انما احنا لا يمكن لو عرفنا ان سيدنا عيسى ولد من بني اسرائيل نقارن بينه وبين بني اسرائيل الوقت ابدا احنا يعني بفضل الله القران خلانا واعيين بنقيس الناس على الطاعه والمعصيه وبنقيس الناس على القرب من ربنا والبعد عن ربنا سبحانه وتعالى هنبدا ندخل في الصوره بقى يا اخوانا باذن الله اول حاجه هنتكلم عنها جو الصوره يعني الكلام اللي انا هقوله الوقت ده ذكر رحمه ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداء خفيا الكلام ده الجو بتاعه ايه ايه المكان وايه الزمان ومين الناس دي وعاشت امتى وايه اللي بيحصل نتخيل بس الخلفيه بتاعه الاحداث كده اول حاجه المكان احنا الوقت في صومعه من صوامع المسجد الاقصى صومعه سيدنا زكريا احنا الوقت في محراب من محاريب بيت المقدس احنا الوقت في القدس احنا الوقت في فلسطين احنا الوقت في المكان ده هو اللي لسه احداثه محتدمه في التاريخ لحد دلوقتي طيب احنا امتى دلوقتي احنا ايام الاحتلال الروماني لفلسطين عارفين يعني احتلال روماني يعني اوثان في كل حته اوثان في كل حته يعني عارفين زي الموالد دلوقتي كده المهرجانات بتاعه الالهه النهارده مهرجان افروديت بكره مهرجان فينوس بعده مهرجان جوبيتر بعده بعده والعياذ بالله الزنا والخمور في كل مكان عارفين يعني احتلال روماني الاولمبياد اللي احنا واخدينها منهم الاولمبياد والكوره واللعب والناس كلها مفتونه مفتونه بالالعاب الرياضيه عن الدين وعن الانشغال بالله سبحانه وتعالى يعني ايه يعني زي الوقت كده ولا ايه يا اخوانا يعني غير ان يعني ال ال ال القدوات مين بقى امثال انطونيوس واوكتافيوس ويوليوس قيصر دول قدوات الناس يعني انا عايز اقول الوقت ايه طب وضع اليهود في وسط ده ايه وضع بني اسرائيل ايه مفتونين بالضلال اللي فيه الرومان الوثنيين بني اسرائيل للاسف ماشيين تبع الموجه ومعظمهم بعيد بعيد بعيد امه تايهه ضايعه في الوقت ده لدرجه ان يحيى اللي هنتكلم عنه المره الجايه ان شاء الله سيدنا يحيى قتل مذبوح عشان ملك اليهود عايز يتجوز فتاة عاهرة والعياذ بالله وشرطت ان مهرها رأس يحيى يا نهار ابيض ايه الفساد ده وايه الضياع ده وايه الضلال ده في الوقت ده كان لازم رجالة يقوموا للدين كان لازم ناس تنزل حياتها للدين كان لازم ناس تعيش عشان الدين كان لازم ناس تضحي بكل حاجة بكل شيء عشان ربنا يعبد وعشان ربنا يعرف وعشان الفساد يقمع أسرة آل عمران في الوقت ده تصدت لهذه المهمة وعاشت لهذه الرسالة عاشت لرسالة نشر الدين في الأرض مع بداية القصة وقطب بن أقطاب هذه أو يعني يعني قطب بالمعنى السلفي بقى مش بالمعنى الثاني ويعني يعني إمام من أئمة الهدى في الأرض نبي من أنبياء الله الصالحين نبدأ مع سورة مريم قصة زكريا نبدأ من قول الله كافها يا عين صاد إيه ده ده يعني معناه إيه محدش عارف ازاي يعني ممكن ربنا يكشف العلم لحد امال ايه خمس خمس حروف بخمسين حسنه ممكن حسنه منها تدخلك الجنه وانت ما انتش فاهم معنى الكلمه ايه طب معناه ايه معناه انك تسلم لربنا معناه انك فوض الامر لربنا معناه ان ما يجيش واحد علماني يقول لنا قول لي حكمه كل حاجه في الشريعه الاسلاميه حكمتها ان انا عايز ادخل الجنه وان انا واثق في ربنا يا اخوانا في 29 سوره بداوا بالحروف المقطعه 30 ايه حروف مقطعه ممكن ما فيش واحد على وجه الارض عارف معناها 78 حرف ب 780 حسنه وممكن ما فيش حد على وجه الارض عارف معناها الا اللي ربنا يفتح عليه بالعلم في هذا يعني عايزين نقول الثقه في الله ربنا بيعلمنا يعني ايه نثق فيه بيعلمنا يعني ايه نوقن زي ام موسى كده لما قال ارمي ابنك في البحر كانت امامه في الدنيا كلها بسبب التنفيذ طب كافها يا عين صاد ايه كمان ده التحدي بقى التحدي لمين التحدي ما هو كافها يا عين صاد انت مش فاهمه بعدها ذكر رحمه ربك هتبكي من شوقك لرحمة ربنا ودي آية ودي آية ودي قرآن ودي قرآن وده كلام ربنا وده كلام ربنا ربنا بيتحدى الكفار اهو خد الكاف والهاء والياء والعين والصاد هات لي قران يعني ايه اهو مش انت بتقول انك انت قادر خد شويه منيه طلع لي بني ادم خد شويه منيه وطلع لي خد شويه تراب وطلع لي 200 2 ونص مليون نوع كائن حي على وجه الارض غير 20 مليون نوع العلماء قالوا انهم ما يعرفوش لسه عليهم حاجه موجودين على وجه الارض بيكتشفوا كل سنه 15000 نوع منهم خد شويه دخان واعمل لي السماوات والارض زي ما ربنا قال في القران خد حروف القران واعمل لي قران تقدر تقدر ما هو الاهرامات ما يطوب ما هو اي مبنى طوب انما هم عملوا من الطوب الاهرامات انت تقدر تعمل لي من الحروف القران تقدر ده تحدي اعجز اعجز كل الناس حجزت قدام تحدي القران اللي اتحدى ربنا ضاع اللي اتحدى القران ضاع عارفين يا اخوانا المنظر اللي يموت على روحك من ضحك منظر القص بتاع تيري جونز بتاع امريكا لما قال لك انا هحرق المصحف هتحرق المصحف ده نكته دي ولا ايه زي واحد حائد على واحد حاول يقتله ما عرفش حاول يقتله عيل ما عرفش حاول يرفضه من شغله ما عرفش حاول يعمل اي حاجه ما عرفش ففي الاخر من حقده عليه مش عارف قال لهم انا هجيب اخره ايه في الجفن ده نعام وقام مطلع له الصوره وقام ولع فيها نار شفتوا انا عملت فيه ايه ده ايه الخيابه دي عجز فشل انهم يعملوا حاجه قدام كتاب ربنا كتاب ربنا عظيم كتاب ربنا اعجز الغرب كلهم كتاب ربنا بيتحارب حرب شعواء من 1400 سنه وراسخ ثابت لا ياتيه الباطل ولا حد عارف ان هو يقرب من كتاب ربنا سبحانه وتعالى اللي اتحدى ربنا اللي اتحدى ربنا وصل لايه لما الغرب قالوا على الصاروخ تشالنجر اه اتحرق بعد 19 ثانيه لما مارلين مونرو واحد دخلها بيقول انا جاي اوعظك انا من عند ربنا يعني قصده يعني ان هو جاي يوعظها قالت له ربنا بتاعك انا مش محتاجاه اسبوع وانتحرت لما نيفيس الحاكم البرازيل قال انا لو خدت نص مليون صوت ولا ربنا هيقدر ياخد مني الكرسي وخد نص مليون صوت ومات قبل ما يقعد دقيقة واحدة على الكرسي سبحان الله لما كازوزا يعني مغني من المغنيين العالميين وكان في حفلة من الحفلات بتاعته قام شادت نفس سيجارة وقام نفخه في السماء وقال له دي ليك يا رب ربنا ابتلاه بايدز فتك بيه ودمره وهو في عز شبابه ما حدش يتحدى ربنا عشان كده كاف ها يا عين صاد تقدر تبكي وانت بتقولها تقدري تبكي وانت بتقريها تبكي وانت بتقول انا واثق فيك يا رب انا واثق في كتابك انا واثق في حكمتك انا واثق في شرعك انا واثق في دينك انا بتحداكوا يا اهل الكفر كلكم بالقران حد يقدر حد يقدر يقل حد يقدر يقرب من القران كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا ذكر مين بيذكر مين يعني رحمة ربنا ذكرت عبد ربنا اللي هو زكريا مين بيذكر مين يا اخوانا ربنا يذكر عبده ما هو اي عبد ممكن يذكر رئيس دولة عادي انما رئيس دولة يذكر لا يبقى عايز يرقيه او يخليه وزير ولله المثل الاعلى ربنا لما يذكر عبده هيعمل له ايه فاذكروني اذكركم اذكركم دي احنا مش حاسين بيها ليه اذكركم دي يعني هرفعكم وه- و- و- و- واصطفيكم وهنعم عليكم كلمة تدوب القلب الحي اه لو ربنا نظر لنا نظرة برحمته ذكر رحمة ربك عبده زكريا الاية دي تبكي قلبك لما تفتكر نظرة رحمة من ربنا قلبت حياة زكريا ازاي الاية دي تبكي قلبك رحمة ربك رحمة ربك مش رحمة بشر مفيش بشر كان يقدر يعمل لزكريا اللي ربنا عمله له رحمة ربنا لما تحب تفتكر رحمة ربنا افتح سورة مريم اكتر سورة ذكر فيها اسم الرحمن 16 مرة الرحمة اربع مرات سورة كلها عن رحمات ربنا بالصالحين وعطاءاته للصالحين ذكر رحمة ربك اه يا رب اه لو نظرة رحمة يا رب وتبقى ذكر رحمة ربك امته فلانة ذكر رحمة ربك عبده فلان ده نموذج لملايين ملايين القصص من ذكر رحمة الله لعباد من عباد الله الصالحين رحمة ربنا لمين عبده زكريا رحمة ربنا للصالحين رحمة ربنا للمقبلين رحمة ربنا للتائبين عبده نشان وسام انت عبوديتك لربنا شكلها ايه عبوديتك قوية ولا ضعيفة قيام الليل اخباره ايه وحش والدعوة ما بدعوش الى الله والذكر والله ما بذكر وال طب فين العبودية ما هي دي اعمال العبودية عبده لما حقق العبودية ربنا افاض عليه يعني ايه زكريا زكريا لغويا يعني ذاكر الله يعني رحمة ربنا ذكرته لما ذكر الله يعني جزاء من جنس العمل لما عاش عمره يذكر ربنا ربنا ذكره برحمته ذكر رحمة ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب اني وهن العظم مني وفي الاخر هب لي من لدنك وليا المنظر ده سيدنا زكريا ما ذكرش في القرآن غير بيه الثلاث مرات اللي ربنا ذكره في القرآن ذكروا بنفس المشهد في آل عمران لما قال هنالك دعا زكريا رب رب هب لي من لدنك ذرية طيبة في مريم هب لي من لدنك وليا في الأنبياء وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا إيه ده المشهد ده ربنا خلده للدرجة دي ربنا لما بيذكر بطولات الأنبياء بيجيب بطولات الدعوة وبطولات الجهاد إنما لما بيذكر زكريا بيجيب منظره وهو رافع إيده وبيقول يا رب مفيش أسباب يا رب الدنيا كلها بتقول مستحيل إن أنا أخلف بس أنا عايز ولد اليقين ده عند ربنا اغلى من اي بطولة الثقة دي في الله عند ربنا اغلى من اي بطولة يعني انت ممكن بقالك 15 سنة ما خلفتيش قيام الليلة وتقولي يا رب ولد هو اللي دخلك الفردوس الاعلى ليه لان الناس ما بتقولش يا رب غير لما بيكون في اسباب يعني لما بيجي دور مثلا فيروس ولا مش عارفه كام ده يا رب الشفاء يا رب ليه لان في دواء طب خلي مرض بقى الطب بيقول ملوش علاج هيقول يا رب هيقول يا رب شكلها ايه وبقوة شكلها ايه ده يقين زكريا المشهد ده مشهد خطير إذ نادى ربه نداء خفيا خفي ليه يا زكريا خفي هعلنه ازاي هعلنه على مين ده الناس لو سمعتني بقول يا رب ولا دلوقتي هيقولوا عليا حصل لي ايه هيقولوا هو بيطلب طلب غير معقول ازاي ده الناس لو سمعت حد بيقولوا كده ممكن يتهموه في ايه يا اخوانا وفي نفس الوقت خفيا ليه افرض الحكمة والرحمة ربنا بيه انه ما يجابش ربنا يتقال عليه ان انا رفعت له ايدي وما استجابش ليا لا لا ربنا ما يقلش عليه ربنا ما يسأش الظن بيه يا اخوانا زي ابن الجوزي اما لقى قدامه 10000 واحد في درس فقال يا رب لو عذبتني ودخلتني النار ما تقول لهمش ان انا في النار عشان ما يقولوش ان عذب من دل عليه شوفوا الحب يعني كل اللي همه ان ربنا ما يسأش الظن بيه زي سيدنا ايوب لما سمع كلمة فيها اساءة الظن بالله انه ليه ايوب ابتلى كل الابتلاء ده قال له اني مسني الشيطان بنصب وعذاب ما اقدرش استحمل كلمة بتتقال عليك يا رب استحمل 18 سنة ابتلاء انما ما استحملش كلمة تقال عليك يا رب نداء خفية كل الحب ده يا زكريا عشان ربنا ما يتقالش عليه حاجة لو ربنا ما ما ما كان رحمته بيا ان هو ما يجيبليش خفيا ليه هقول لي مين مين اللي اقدر افضفض له مين اللي اقدر افتح له صدري هقول لي مين مفيش غير ربنا اللي انا اقدر افتح صدري ربنا اللي قال اني قريب ربنا انا عايز اشتكي لحد قريب مني لحد يفهمني ربنا بيقول اني قريب يعني انا يعني انا سيدنا زكريا عارف ان دعاء خافي في الارض ولكن لا يخفى عن رب السماوات ممكن بيجلجل في السماوات عشان ربنا يسمع الملائكه يقين عبد من عبيده سبحان الملك إذ نادى ربه نداء خفيا أنا شايف دموع سيدنا زكريا وهي نازلة على عينيه كل كلمة بيقولها سمع أزيز صدره في كل كلمة بيقولها يا جماعة الكلام اللي هنقوله الوقت ده كلام نبي هموم نبي قلب نبي بيتفتح قدامك وبيتعرض عليك عشان نشوف القلوب دي شكلها ايه هموم نبي عشان نشوف همومهم ايه كلمات انبياء اوعوا تفتكروا ان اي كلمة هنا كلمة عادية ده كلمة نبي اذ نادى يعني ايه نادى يعني دعا لا يا اخوانا يا اخوانا زي بالظبط كده ما تلاقي ورقه نداء الى اهل القلوب الرحيمه واحد هيموت لو ما حدش عمل له عمليه فورا نداء لا ده نداء ده زي ما دوله كده جيش يدخل ي... ي... يدكها فتبعت نداء لدوله تانية الحقينا هنضيع نداء ده يعني استغاثه من اعمق اعماق القلب يعني مناشده من اعمق اعماق النفس اذ نادى ربه نداء نداء اربع او ست حركات في التلاوه يعني دعا قد ايه واستغاث قد ايه واستجار قد ايه اذ نادى مين ربه ربه مش نادى الله يعني ايه ربه استشعار الصله الخاصه يا اخوانا استشعار الصله الخاصه هي ديت هو ده هدف هدف سوره مريم استشعار الصله الخاصه قد ايه في علاقه ما بين العبد وبين ربنا احنا مش عارفين عنها حاجه قد ايه في علاقه جميله قوي ما بين العبد وبين ربنا اذ نادى ربه رب ده شوف سيدنا زكريا تلاحظ ان كل كلامه رب رب اجعل لي رب هب لي من لدنك ذريه ايه طيبه رب اجعله رب رضية رب اجعل لي آية رب أن يكون لي غلام ولم أكن بدعائك رب شقية ايه رب رب رب هو معلق القلب بالله يعني ايه رب يعني ايه كلمة رب رب يا اخوانا في اللغة يعني المنعم يعني ايه المنعم يعني امي عملت لي وابويا عمل لي ومراتي عملت لي وربنا عمل لي لا لا لا لا لا كل اللي عمل لك كل حاجه ربنا امال امي ما عملت لي وابويا كل دي سفن نقلت لك عطاءات ربنا انما اللي بعت لك العطاءات هو ربنا كل اللي انت فيه من عند ربنا يعني ايه رب يعني رب يعني مش يقول لك الراعي الرسمي مثلا للدوره الفلانيه كذا الراعي الوحيد لحياتك ازاي ما هو ليه سموا الاب رب الاسره لما احتاجوا فلوس يا بابا هات فلوس لما جه الايجار يا بابا الايجار لما جت المدرسه يا بابا مصاريف المدرسه لما حد عي يا بابا ثمن الدكتور والدواء لما جيت العيد يا بابا العيديه لما جه الشتاء يا بابا عايزين هدوم الشتاء لما واحد جزمته اتقطعت يا بابا عايز اجيب جزمه لما احتاجوا اكل يا بابا مصروف البيت لما عايزه تخرج يا بابا المصروف بتاع فسموه في الاخر رب الاسره ليه لانه الراعي الوحيد لان كل حاجه ما يعرفوش غيره فيها اصلا يعني ايه ربه يعني الراعي الوحيد لحياتك يعني اللي انت ما تعرفش غيره يعني اللي مالكش غيره عشان كده سيدنا زكريا رب رب رب رب إذ نادى ربه مع أيوب إذ نادى ربه الراعي الوحيد لحياتك الصلة الرهيبة دي علاقة العلاقة اللي بين الصالحين وبين الله المشاعر المهولة اللي سكنت قلوب الصالحين تجاه حنان الله ورحمة الله وحب الله وعطف الله وكرم الله وغنى الله العلاقة الرهيبة دهيت فين انت منها إذ نادى ربه واذ اذ دي يعني فورا ذكر رحمه ربك ايه الرحمه بقى اذ نادى الله هي مش الرحمه ان ربنا اداله يحيى ده الرحمه ان ربنا فتح عليه في الدعاء ده الدعاء نفسه معناها ان الرحمه اتفتحت ده الاهل الدعاء دول اعظم الناس حظا من رحمه ربنا يا جماعه اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب مش يا رب يا حرف نداء للبعيد ربنا قريب مفيش هنا يا قال رب اني وهن العظم مني يا هو ده دعاء ده ده ده دعاء حبيب لحبيبه انا ممكن لما اتعب اقول اقول لوالدتي انا تعبان ليه لان اول ما اقول انا تعبان انا عارف انها هتسهر وهتديني كل اللي معاها اجيب دواء وهتشوف لي دكتور ليه لان انا عارف هي حنانها عليا شكله ايه انما ربنا اقول له انا تعبان يا رب انا كبرت يا رب انا عجزت يا رب انا محتاج يا رب ايه يا اخوان عارف حنان ربنا عارف رحمه ربنا قال رب إني إني هنا عمق ال- ال- المشاعر اللي جواه إني وهن العظم مني وهن العظم ولكن اشتد العزم العظم ضعف ولكن العزم على الإيمان والعبادة لم يفطر وهن العظم ده بالمفسرين قالوا لدرجة إن الأسنان وقعت الأسنان وقعت طب العظم ده أشد حاجة في الجسم أمال الباقي أمال اللحم والدم حصل فيه إيه وما قالش بعض العظام ده العظم كله كل عظمة في الجسم خلاص يا رب ما عادتش قادرة تشيلني وهن العظم كله وهن العظم وواقف يا زكريا ومكمل زي النبي عليه الصلاه والسلام بعد ما ال- في يهود خيبر حطوا له سم في الشاة ثلاث سنين يجي له الام زي الام الذبحه الصدريه ثلاث سنين لا يبطل قيام ولا دعوه ولا جهاد عليه الصلاه والسلام مكمل مهما كانت الالام انا مكمل في طريقي ليك يا رب حتى في الابتلاء انا مكمل رب اني وهن العظم مني عايزين وقفه هنا خطيره جدا مع حرف واحد مني ليه ما قالش وهن عظمي ليه قال وهن العظم مني ايه الفرق الفرق كبير جدا جدا جدا وهن العظم مني زي واحد عنده عربيه 128 وعايز يروح يفتح امريكا في الدعوه فبيقول لك انا هركب ما انا ما حلتش غيرها هركب ال 128 واروح امريكا ما ينفعش ما ينفعش لا هروح فهو في الطريق بتتصل بيه قال لك العربيه وقفت مني يعني ايه العربيه وقفت مني يعني يا اخوانا سيدنا زكريا بيقول لربنا انا يا رب عايز اعبدك ليل نهار عايز اصوم على طول واصلي على طول عايز ادعو اليك على طول بس جسمي مش جايب همتي ورغبتي في عبادتك وهن العظم مني مش قادر يا اخوانا دي مشكله عند كل الصالحين ان همته اكبر من صحته مش لان صحته وحشه لان همته لا يمكن بني ادم يقدر يستحملها ده اللي بيتسمى ايه عطش الصالحين لعباده الله شوق الصالحين لعباده الله جوع الصالحين لعباده الله يا رب انا جعان عباده يا رب انا ملهوف عباده يا رب انا نفسي اعبدك ليل نهار بس جسمي عارفه لما تبقي نفسك تصومي كل يوم بس صحتك مش جايباكي فانت يا رب تقولي له وهن العظم مني بقى او يعني خ- يا رب جسمي مش جايب رغبتي ان انا اعبدك المعنى ده كبير قوي يا جماعه عشان كده سيدنا عيسى عليه الصلاه والسلام بيقول لربنا يوم القيامه ايه لما ربنا بيقول له أأنت قلت للناس اتخذوني وامي الهين بيقول له تعلم ما في نفسي لو احنا مكان سيدنا عيسى وربنا تقبل اعمالنا كنا نقول له تعلم ما في صحيفتي او يا رب الصحيفه كلها اعمال صالحه تعلم ان انا ما, ما, ما كنتش وحش يا رب انما سيدنا عيسى ما قالش تعلم ما في صحيفتي قال له تعلم ما في نفسي ليه لان يا رب اللي جوه نفسي لا يمكن اي صحيفه تعبر عنه انا يا رب حبي لعبادتك ورغبتي في التضحيه عشانك ولا الف صحيفه زي الصحيفه ده هي تتعبر عنه عشان كده في الاخر الصالح ما بيقدرش غير انه يشهد ربنا على قلبه عارفين يا اخوانا زي ايه زي سيدنا محمد لما كان بيقول وددت اني اقاتل في سبيل الله فاقتل ثم احيا فاقاتل فاقتل ثم احيا فاقاتل فاقتل يعني ايه يا رب موتة واحدة مش هتعبر عن اللي في قلبي ليك يا رب عمر واحد ولا ألف عمر على عمري هيعبروا عن اللي في قلبي ليك رب إني وهن العظم مني وهن العظم مني سيدنا زكريا عليه الصلاة والسلام شوفوا شوق الصالحين لعبادة ربنا زي سيدنا موسى كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا شوفوا يا اخوانا الكلمة أنا عايز يا رب أسبحك ليل نهار هو ده المؤمن يا جماعة مريم هنا بتقول إني نظرت للرحمن صوم صوم نكرة لأن مش أي صيام وللرحمن يعني عبادة حب أنا بحبك أوي يا رب كنت بقرأ في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين فالواحد بدأ يفكر كده إياك نعبد يا جلالك يا رب يا قيوميتك يا رب يا هيمنتك يا رب يا عظمتك يا رب يا حنانك يا رب يا غناك يا رب يا كرمك يا رب اياك نعبد ما انا مش هعبد غيرك عشان عظمتك اول مره احس يعني ايه واياك نستعين بعد اياك نعبد لان لما جت اياك نعبد وحسيت بجلال ربنا اللي خلاك ما تعبدش غيره حسيت انك مش عايز تعبد اي عباده ده انت عايز تعبد ليل نهار عايز تسبح ليل نهار عايز تستغفر ليل نهار عايز تقرا القران ليل نهار عايز تدعو الى الله ليل نهار عايز تضحي عشان ربنا بكل حاجه ففي الاخر لقيت ان لا يمكن هتقدر تعمل كده الا لو ربنا بقدرته اعانك فقلت له اياك نستعين على العباده اللي نفسي اعبدها لك على العباده اللي انت تستحقها على العباده اللي تعبر عن حبي ليك وشوقي اليك وفرحي بيك ورغبتي اليك يا رب رب اني وهن العظم مني زي ابو مسلم الخولاني لما كان يقعد يصلي خمس ست ساعات مفيش رجلين بشر تستحمل في الاخر مش عارف يعمل ايه رجليها تقع بيمسك كرباج ويجلدها ويقول لها قومي فوالله لاسحفن بك حتى يكون الكلل منك لا مني يعني ايه يعني هو مش قادر يتقبل ان جسمه خلاص ده اخره فبيجلدها انا هكملها زحف ربنا زي ثابت البناني رحمه الله لما يوم ما عي مرض شديد قال اللهم ان عجزت ان اصوم كما اريد وان اصلي كما اريد وان اعبدك كما اريد فاقبضني فمات في ذلك اليوم معاني رهيبة يا اخوانا زي قاتل المقوى بيزحف وملك الموت بينزع روحه انا عايز اعبدك انا عايز اصلي واصوم انا عايز اذكرك انا عايز استغفر لك انا عايز اسبحك لهفة رهيبة عظيمة خطيرة جدا عشان كده كان بعض السلف بيتمنى ان ربنا يأذن له بالصلاة في قبره سيدنا موسى بيصلي في قبره عليه الصلاة والسلام رب اني وهن العظم مني وهن العظم مني معنى عظيم معنى كبير يا اخوانا معنى خطير يعني انا ما كنتش متخيل ان ممكن الوقت يعني يبقى يعني يبقى خلاص قرب لهذه الدرجة لان يعني تقريبا باقي دقائق قليله على نهايه الحلقه انا كان يعني ترتيبي اللي في ذهني ان النهارده هنتكلم عن سوره مري عن سورة عن قصه زكريا والمره الجايه بقى خذ الكتابه بقوه قصه سيدنا يحيى ولكن سبحان الله الوقت فعلا يبدو ان هو بيعدي بسرعه جدا اللي هنلحق نقوله هو ده رزقه هو ده رزقكم والمهم ان المعاني ربنا يبارك في القلوب يا اخوانا المهم ان القران عظمه القران نياشين اهل القران يوم القيامه شكلها ايه انا كنت الواحد وهو بيفكر كده نياشين اهل القران دي شكلها ايه كنت بقرا في سوره فصلت فلقيت قول الله وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه ليه لعلكم تغلبون ايه ده ده عرفوا سر قوتنا ده عرفوا ايه اللي هيوصلنا لربنا فقالوا القران ده ابعدوهم عنه الغوه من حياتهم خلوهم ما لهمش علاقه بايه تنتصروا عليهم قلت يا هو القران ده سر قوتنا للدرجه ديت افتكرت بقى خيركم من تعلم القرآن وعلمه ادي اول نشان على صدر صاحب القرآن افتكرت بقى اهل القرآن هم اهل الله وخاصته ادي داني نشان على صدر صاحب القرآن افتكرت اقرأ وارتقي لحد الفردوس الاعلى افتكرت تالت نشان على صدر صاحب القرآن افتكرت ان يوم القيامة بالنسبة لصاحب القرآن و... واللي عاش حياته مع القرآن من اول لحظة وهو خارج تتلقاهم الملائكة هذا يومكم ده اول كلمة بتتقال للعريس يوم فرحه ده ليلتك يا عريس هذا يومكم يعني ده فرحكم النهاردة انتوا هتزفوا الى الجنة النهاردة في خمسين الف سنة اطول فرح في التاريخ اطول زفاف في التاريخ هتزفوا وهتزفيه الى الجنة خمسين الف سنة افراح خمسين الف سنة زفاف لاهل القرآن لاصحاب القرآن لحد ما يتقالهم اقرأ وارتقي بقى اطلعوا بقى على الاسانسير الايماني بقى اللي بيطلعكم في درجات الجنه دوت لحد ما توصلوا للفردوس الاعلى رب اني اني ديت بتدل على عمق المشاعر جواه وهن العظم مني يا رب جسمي مش قادر يكمل جسمي مش جايب انا حاسس دموع سيدنا زكريا وازيز صدره وهو بيقول له انا عايز اعبدك اكتر من كده يا رب بس جسمي ضعف ما عادش قادر على العباده اللي انا نفسي اعبدها لك شوف اللي بعدها واشتعل الراس شيبه اشتعل الراس شيبا ده شبه الشيب تشبيه ما حصلش في التاريخ ده بيقول لك على الشيب انه نار نار عملت ايه ايه التشبيه ده ويا ترى يعني سيدنا زكريا عليه الصلاه والسلام بينظر للشيب ازاي وانت بتبصي في المرايه كده او بتبصي في المرايه لقيت خلاص الشعر شاب يعني ايه العمر انتهى يعني خلاص مش هعبدك اكتر من كده يعني خلاص ده اخري في عبادتك يعني خلاص نظر الموت جات لي تشبيه غريب جدا وتشبيه عجيب جدا تشبيه ان كان في جنة مليانة اشجار وازهار ورياحين واطيار وجت نار حصدتها خلتها كلها رماد يا ترى سيدنا زكريا شبه الشيب بالمنظر ده ليه واعتقد ان الشيب بالمنظر ده ليه حزين على عمره سيدنا زكريا عبد ربنا ليل نهار ما ضيعش ولا ساعه امال احنا نقول ايه يا اخوانا ده في ناس مش هتعرف قيمه عمرها غير في الاخره ما من ساعه تمر بابن ادم لا يذكر الله تعالى فيها الا حسر عليها يوم القيامه يوم القيامه هيعرف قيمه العمر انما القيمه انك تعرف قيمه عمرك من الوقت سيدنا زكريا كان عارف قيمه عمره لانه هو ده اللي هيوصله لربنا يا ترى احنا عارفين قيمه العمر ولا لا ويا ترى الكلام ده بيدل على ايه زي ما بقول لكم قلب نبي يا جماعه قلب نبي وربنا فتحه لنا هموم نبي وربنا عرضها لنا كلمات نبي عظيمة وربنا وراها لنا افعال نبي جليلة وربنا اطلعنا عليها عشان نعرف في ناس حبت ربنا قد ايه وناس عبدت ربنا قد ايه وناس اشتاقت لربنا قد ايه وناس حنينها لربنا كان قد ايه يا اله العالمين حنيني فائض والقلب شاك عليل سال دمعي يا الهي ولولا غربتي ما كان دمعي يسيل مشتاقين نعبده وملهوفين نعبده هنختم على كده الليله ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى نعيش مع سوره مريم يا جماعه نعيش مع كل ايه فيها هنكمل كل كل مره اللي ربنا يرزقه لنا اللي ربنا يدولنا دي من عند ربنا مش من عندنا ولا بتاعتنا هو الذي يسيركم سبحانه وتعالى احنا بنجتهد ولو واحد قلبه صالح كلمه تفرق في حياته وتغير له حياته آية واحدة تكفي انك تعيش عمرك كله توصل لربنا امام الشافعي قال على سورة العصر لو لم ينزل غيرها لكفى خلاص لو ما خرجناش النهاردة غير بكاف هيا عين صاد نبكي منها من الثقة في الله والإعجاز بتاع القرآن لو ما بكناش غير من ذكر رحمة ربك عبده وزكريا وشوقنا لنظرة رحمة يا رب لو ما بكناش النهارده غير اذ نادى ربه نداء نتعلم يعني ايه ناشد ونتوسل نداء خفيا ونشوف حنان ربنا عليه قد ايه لو ما بكناش النهارده غير من مشهد زكريا اللي على طول في القران رافع ايده وبيدعي قد ايه ربنا بيحب الدعاء وبيحب الثقه في الله لو ما بكناش النهارده غير من رب اني وهن العظم مني انا نفسي اعبدك كتير قوي يا رب نفسي اسبحك كتير قوي يا رب الشوق اللي جوايا لعبادتك رهيب يا رب جعان عباده يا رب عايزين نبقى جعانين عباده عايزين نقوم الوقت بقى ان شاء الله نور الله من انفسنا خيرا نقوم بقى نصلي ونمسك المصحف وندعي ونعبد لان يعني سلسله القران حياتي هي مقصودها كده ان احنا نجاهد عشان القرآن يرجع تاني اغلى قيمة في حياتنا وعشان يرجع اهم حاجة عند كل واحد مننا انه يفهم القرآن واكتر حاجة مشتاق ليها انه يسمع ان في درس تفسير في اي قناة ولا في اي مسجد في حد بيفسر كلام ربي في حد هيفهمني كلام ربنا في حد هيفهمني معجزات كلام ربنا ده اعظم حاجة واجمل حاجة في الوجود اترككم مع كتاب الله كفى بالقرآن صاحبا كفى بالله صاحبا كفى بالقرآن واعظا اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب تبنا إليك منه ثم عدنا إليه اللهم إنا نستغفرك من كل نعمة أنعمت بها علينا فاستعنا بها على معصيتك اللهم إنا نستغفرك من كل صلاة ضيعناها ولم نخشع فيها اللهم إنا نستغفرك من كل أمر عملناه نظنه حلال وهو عندك حرام اللهم إنا نستغفرك من كل معصية سر استحينا أن يرانا عليها الخلق ولم نستحي منك فيها اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب أذنبناه اللهم إنك قلت أنك تبسط الليل ليتوب مسيء النهار وتبسط يدك بالنهار ليتوب مسيء الليل اللهم تب علينا اللهم تب علينا اللهم إنا نشكو إليك أعينا غذيتها بنعمك ثم نظرت إلى الحرام ونشكو إليك آذانا غذيتها بنعمك ثم سمعت الحرام ونشكو إليك ألسنا غذيتها بنعمك ثم نطقت بالحرام ونشكو إليك قلوبا غذيتها بنعمك ثم تمنت الحرام ونشكو إليك أرجلا غذيتها بنعمك ثم سعت للحرام اللهم أصلحنا اللهم تب علينا علينا اللهم ارض عنا اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك رب اجعلنا لك صوامين لك قوامين لك ذكارين لك شكارين برحمتك يا أرحم الراحمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا
نور في الظلمات نير توب تي في نبحث عن الأفضل
المنتج الخاص بينا في حلقتنا النهاردة اسمه خاتم التسبيح خاتم التسبيح هو عبارة عن اختراع عشان اسبح 10000 تسبيح خاتم التسبيح زي ما موجود معانا هنا شايفين اعزائنا المشاهدين حاجة جميلة جدا حاجة حجمها ممتاز يكون موجود معايا في اي مكان مش مرهق في شيله مش هشيل كمية كبيرة جدا من ال- من الاوراق عشان ابدا ادون فيها انا سبحت كام مرة زي ما شايفين معانا في الشاشة في زرارين الزرار الكبير اللي انا بستخدمه دايما على طول معايا ده الزرار اللي بيعد معايا تسابيح مرة بعد مرة في زرار صغير كده في الجنب موجود معانا زي ما ظاهر قدامنا على الشاشة ال- الزرار ده بيديني restart يبدأ يعد لي من الأول إن أنا آخد خمسة خاتم تسبيح بسعر مفاجأة سعر الواحد 15 جنيه يعني لو خدنا خمسة هيكونوا ب 75 جنيه من شركة نيوتوب أقدر أحصل على الخمسة بسعر 60 جنيه فقط خمسة خاتم تسبيح مع كل تسبيحة اخد ثواب خاتم التسبيح فقط ب 15 جنيه 15 جنيه اقدر استخدم خاتم التسبيح في اي مكان بسهولة هايلة جدا اقدر اسبح 10000 تسبيحة 10000 تسبيحة بالطريقة العادية همسك سبحة وامسك ورقة وامسك قلم وكل ما اعد 33 اأيدهم واعد 33 واجيب آلة حاسبة كمان واقعد اجمع واطرح وادرب عشان اعد 10000 تسبيحة مع كل سهولة مع شركة نيوتوب مع خاتم التسبيح المميز اقدر اعد حتى 10000 تسبيحة واقدر اكرر مرة واثنين وثلاثة واغير الذكر واغير آه، آه، آه، قلبي مع ربنا واخليه لساني دايما آه، عطر بذكر آه، الله نير توب تي في نبحث عن الأفضل
نور في الظلمات أنسي في خلوات